مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف حال بيوتكم مع الله كيف حال أولادكم أبنائكم مع الله إننا في هذه الحلقات الطويلة السريعة القديمة نتحدث منذ فترة طويلة جدا عن تربية الأولاد في الإسلام كيف نربي أولادنا وأعيد وأعيد ملمحا مكررا مؤكدا أن تربية الأولاد فريضة شرعية يجب شرعا على كل مسلم أن يربي أولاده فرض اللي ما يربيش أولاده على الإسلام وعلى الدين يبقى آثم ربنا يحاسبه الدليل على الكلام ده إيه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قال رسول الله صل, صل عليه صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع إذا كان الأمر كذلك فيشترط فيه شرطان الإخلاص والمتابعة الإخلاص أن تخلص في تربية أولادك أنك تربي أولادك لا لتفتخر بهم ولا لينفعوك ولا لينفعوا أنفسهم الإخلاص أن تربي أولادك لأن الله أمرك بذلك لأن الله أمرك بذلك أن تربي أولادك قربة إلى الله تتقرب إلى الله بتربية هؤلاء الأولاد تربي أولادك أن تربي أولادك تبتغي بذلك رضا الله هذا هو الهدف هذه الغاية أبت- أن تبتغي بذلك حسنات هو ده الإخلاص لذلك إذا أخلص الإنسان في تربية الأولاد لا يبالي بقى رضي الأولاد أم سخطوا يعني كثير من الأولاد بيشكوا أنا بربي آه، أبويا عقني والأب بيقول ده الولد هو اللي عاق وأنا دايما أقول الحكم هو الله والله لا يظلم مثقال ذرة يبقى ليست بالدعوة ان الاولاد يدعوا ان ابوهم ضيعهم ولا الدعوة ان الاب يقول الاولاد هم اللي وحشين وما فيش فايدة وانا حاولت الحكم هو الله ان يحكم الله بينكما اذا كنت حفظت ونصحت وعلمت وربيت واجتهدت ام انك ضيعت واذيت وفرطت الحكم هو الله فاذا كان الانسان مخلصا لله يربي اولاده طلبا لرضا الله فلا يبالي رضي الاولاد ام سخطوا عجبهم الطريقه دي ولا ما عجبتهمش هم حرين مش ده موضوعي مش موضوع يعجبهم ولا ما يعجبهمش الموضوع ربنا يرضي اللي انا بعمله ده ولا ما يرضيش دي الاخلاص اتنين المتابعه كثيرا قلت ايها الاخوه ان الاسلام دين عظيم دين عظيم بجميع المقاييس شريعه الاسلام شريعه كامله مكمله شريعة الإسلام شريعة ليس فيها أي نقص اوعى تعتقد غير ذلك يعني ليس ادعاء ان احنا لما نقول الشريعة عظيمة والشريعة كاملة والشريعة تصلح لكل زمان ولكل مكان وتصلح لكل الأفراد ولكل الطوائف ولكل العائلات ولكل الطبقات الكلام ده مش شعارات ولا مش شعارات حزبية ولا دعاية انتخابية لا ده كلام ربنا ده دين نعتقده اللي ما يعتقدش كده من المسلمين تبقى مشكلة في إيمانه لأن الشريعة دي شريعة ربنا ربنا سبحانه وتعالى لما أوجبها أوجب هذه الشريعة هو الذي يعلم من خلق فشرع ما يصلح خلقه وفرض ما يصلح خلقه وهو أعلم بخلقه أعلم بما خلق يبقى النقطة الأولانية أن تعلم أن تربية الأولاد فريضة إذا هي عبادة يتقرب بها إلى الله إذا لها شرطان الإخلاص والمتابعة الإخلاص أن تربي أولادك لكي يرضى ربك عنك اثنين المتابعة أن تعلم أن في الشريعة في أحاديث النبي وفي أوامر الله جل جلاله وفي آه إقامة الشريعة يعني في حياة النبي وحياة الصحابة ما هو يكفي وزيادة في تربية أولادنا لو أخذنا به إذا علمنا ذلك بدأنا في مرحلة تربية الأولاد بالنية الصالحة والكتاب والسنة التربية على الكتاب والسنة ذكرنا أن ينبغي الإنسان وجبنا من البداية من هناك من الأول خالص من آداب الزواج الخطوبة واختيار الزوجة كيف تختارين شريكة الحياة كيف تختار ش... كيف تختارين شريك الحياة كيف تختار شريكة الحياة والأصول والضوابط والخطبة والشبكة والمهر وبعدين العقد والنكاح والالتزفاف والدخلة والبناء والحمل والرضاء وصلنا إلى الولد ابن ست سنوات وقفنا عند المرحلة السنية من أربعة لست سنوات وقلنا ان المرحلة دي خطيرة جدا المرحلة اللي بيبلغ فيها إدراك الطفل من أربعة لستة درجة الإدراك الحقيقي كإنسان واستدللنا على ذلك بحديث البخاري عن محمود بن الربيع قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن أربع سنين عقلت مجة عقلت يعني فاكر ومركز ومدرك مجة مجة يعني بخة مية الرسول خد مية في فمه صلى الله عليه وسلم وبخها في وش محمود بن الربيع وأنا قلت أكثر من مرة أن هناك أدلة كثيرة في الشرع تخالف المثل السائر رش المية عداوة الحقيقة ان رش المية محبة منها هذا الدليل ومنها ايما رجل قام من الليل فصلى ثم ايقظ اهله فان لم تقم نضح في وجهها الماء يبقى رش المية ايه محبة مش عداوة الناس اللي بتزعل ومتعقدة من رش المية عليها ينبغي ان هم ما يزعلوش من كده ويبقى رش المية ايه يا عم حودة ربنا يهديك يا عم محمود بس ما تروحش تغرقهم بجرد الميه ده رش الميه يعني الواحد يبل ايده كده وايه وينطر نطره خفيفه احسن في ناس بتنفذ ايه غلط فالشاهد ايه صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم آه ان آه، محمود بن الربيع قال عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي وانا ابن اربع سنين آه، يبقى اربع سنين سن الادراك الانساني سن الادراك الطفل انه انسان عشان كده تلاقي الولد ابن اربع سنين يقف يقول انا عايز انا مش عاجبني انا بحب انا ما بحبش كذا انا تبدا كلمه بقى ايه شخصيته تظهر مش شخصيته قوي ودي برضه لازم اركز واقول مؤكدا ان دي بتفرق من طفل لطفل من بيئه لبيئه من ام لام من بيت لبيت من مجتمع لمجتمع من آه، شخصيه لشخصيه بتفرق في الاطفال فعشان كده ما تاخدوش الكلام احيانا وانا قلت المره اللي فاتت برضو احذر مش المره اللي فاتت المره اللي قبليها احذر من قراءه الكتب الغربيه في تربيه الاولاد وان الواحد يمسك الكتاب كتالوج بقى ويبدا يعامل الطفل بناء على الكتالوج اللي في ايده غلط انت بتتعامل مع لحم ودم بتتعامل مع عواطف وافكار بتتعامل مع بشر فتعامل معاه زي ما هنقول النهارده بمرونه تتعامل معاه على قد ما هو يتعامل معاك يبقى في تفاعل مع الطفل قلنا سن من أربعة لست سنين بدأنا المرة اللي فاتت الحلقة الماضية يعني في الكلام على إنه احترام الطفل عدم إهانته إكرام الطفل عايز أطلع الولد من صغره له كرامة له كرامة فلا يشتم ولا يهان إهانة تذله ولا يعاقب أمام الآخرين ولا يعاقب بغير أن يعرف سبب عقابه احترام الطفل أو ما بنسميهاش احترام إكرام الطفل نحن نكرم الولد بأننا ما أهنوش إهانة يحس بيها أنه مهان إن أنا بذله ده خطر جدا احنا قلنا إذا أردنا طفلا صاحب نفسية مستقيمة صاحب نفسية سليمة مش معقد نفسيا وأردنا أن ننجب طفلا يحمل راية ويتحمل مسؤولية فلا بد أن نعطيه حقه في التربية نربيه صح وقلت أن التربية دي علم طرحنا الإشكالية المرة اللي فاتت مش عايز كل مرة أعيد وأزيد آه، ان ان بنا كنا بنقول ان ولاد الاخوه هيطلعوا هم جيل التمكين ما حصلش نتيجه ان الاخوه لم يحصلوا على القدر الكافي من التربيه وفاقد الشيء لا يعطيه فاللي ما ترباش ما يعرفش يربي لا يستقيم الظل والعود اعود فقلنا الحل ان الاب والام يتعلموا ازاي يربوا الطفل ما احنا هنعجز ان الاب والام يتعرضوا للتربية مرة أخرى من جديد فعلى الأقل يتعلموا إزاي يربوا طفلهم إزاي يربوا ابنهم إزاي إنهم يسمعوا دروس زي كده يقروا كتب في الموضوع كتب دينية كتب إسلامية التربية الإسلامية إنهم يتساءلوا ويستفيدوا من خبرات الآخرين فلازم يتعلم الأب والأم لازم يتعلموا إزاي يربوا الطفل وإزاي يفهموا هؤلاء الأطفال مش عايز توصل لدرجة ان ابنك يقول لك افهمني يا ابي او البنت تقول لك افهميني يا امي افهميني افهمي افهمي انا ايه انا عايزة ايه يعني سبحان الله العظيم آه، احيانا انا بقول كأن بعض الناس انت بتكلمه وهو مش سامعك لانه هو بيفكر هيقول لك ايه فمش سامع انت بتقول ايه ولا مركز انت بتقول ايه لا تكن هذا الاب ولا تكوني هذه الام اسمعي جيدا من اولادك وانا بقول اننا بحاجة في هذا الزمان الى كسر طغيان الاطفال اصحاب التربية الغربية عملوا من الطفل اله في البيت يأمر وينهى وكل البيت يمشي عشان نقدر نبسط الطفل احنا مش هدفنا ان احنا نبسطه قصدي مش هدفنا ان احنا نسعده فقط ب- بما يريد نسعده على مراد الله ركز في دي ان احنا نسعد الطفل بما يرضي الله ان نعلم الطفل ان يسعد بما يرضي الله ورسوله مش على مزاجه ولا على هواه ولا على اللي يعجبه حتى لو كان اللي احنا بنعمله ده ما يعجبوش مش مشكلة نربيه على انه يأخذ هذا الدين ككل يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين آه اتكلمنا في اكرام الطفل ثم انتقلنا بعد ذلك الى التأديب ان نؤدب هذا الولد ولما تتكلم عن الادب تقول آه آه على فقدان الأدب في هذه الأمة الأدب والاحترام والتوقير نادرا ما تجد في هذا الزمان إنسان مؤدب إلا من رحم الله أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المرحومين الأدب هذا الخلق العظيم الذي يعمل الإسلام على تنمية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فالشاهد إن التأديب بقى قلنا التأديب في عدة مراحل المرحلة الأولى من مراحل تأديب الطفل أن أعلمه ألا يأخذ أكثر من حقه أدب هو في إيده شوكولاتاية وأنا بديله التانية أنا معاك جزاك الله خيرا أدب ده غني النفس ده اللي احنا بنقول عليه شبعان عينه مليانة حتى لو كان احيانا يحتاج دي اجيبها ازاي واحنا شايفين الاطفال كلهم يا عمي الحاج محمود الله يرحمك ويرحم ابوك اجيبها ازاي والاطفال كلهم معاه لعبه عايز ياخد لعبه التاني معاه اكل عايز ياخد الاكل اللي في ايد التاني اجيبها ازاي نمره واحد الا ابالغ في مدح الطفل احيانا بعض الاباء بيبالغ في مدح الطفل حتى يشعر الولد انه احسن من الرجاله الكبار انا سمعت اب يقول لابنه انت اجمل طفل في العالم ايه لازمتها دي احنا بنتكلم دلوقتي في ان انا اربي الطفل انه يبقى هو راضي بقدره في قدره راضي هو القضية مش مش قضية حلاوة وجمال قد ما هي قضية قناعة انه رجل ويفترق الرجل عن الانثى انت ايه انا رجل إن انا انا صبيان مش بنات ان يتعلم هذا وان البنت تقول انا بنت انا بنت احيانا كده روحي كده اعملي كده لا لا لا انا بنت ادخلي قولي لابي انا بنت تبقى عارفه انها بنت وفي فرق بينها وبين الولد ويبقى الولد عارف ان هو ولد وفي فرق بينه وبين البنت وزي ما قلت كده يبقى عارف قدره مدح الطفل كنت بقول لأهلي دايما ان حرمان الطفل من الحنان خطر واعطاؤه حنان اكثر خطر لا افراط ولا تفريط ما يبقاش الواد ليل ونهار احضان وبوس ولا يبقى الولد محروم من دي وانما ياخد دي بقدر الحاجه كلمات التشجيع النهارده انا قلت كده برضو ان المشكله الكبيره ان اكثر الشباب يقول لك انا بس شجعني انا باجي بالتشجيع ما باجيش بال بالشد ما تشدش عليا اشجعك بالباطل اقول لك انت كويس وانت وحش اقول لك شد حيلك وزود شويه وانا عارف انك ما بتعملش اصلا اشجعك بايه بديني حاجه اشجعك بيها لكن هي إيه ديت الاصل سوء التربيه بقى في الاصل انا فاكر الشيخ طه الله يرحمه رحمه واسعه ويعلي في الجنه درجاته كان شيخ من مقرئي الاذاعه وجه في مره يزورنا في البيت والله يرحمه وابويا قال له عندنا محمد انا اخواتي احمد ومحمود وطه فقال له محمد واحمد وحافظين القران واحمد ازهري ومحمد حافظ القران وكذا ف سمع له سمع له فقال لي ايوه اقرا يا شيخ محمد اقرا الله الله الله يفتح عليك يا شيخ محمد اقرا اقرا اقرا يا شيخ محمد ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك اقرا اقرا يا شيخ محمد شيخ الاسلام يا شيخ محمد اسال الله ان يرزقنا الصلاه خلفك وانا لسه ما قلتش حاجه ولا كنت حافظ وكنت ناسي كل حاجه التشجيع المنهمر ده بيصيب الطفل بالغرور اللي بعد كده ما نقدرش نربيه اللي بيعوده على ان ملء اذنه بالثناء عليه بصفه دائمه تشعره بانه اكبر من الكبار ناخد فاصل يا عم ميداني دقيقه واعود اليكم احبكم في الله
من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط إلى صراط مستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا نبالغ في مدح الطفل أكثر من اللازم ألا نبالغ في التشجيع أكثر من اللازم أكثر من اللازم لازم يبقى منضبطين بضوابط الشرع اللي هي اسمها الوسطية احنا دايما نقول أن كل خلق محمود يكتنفه خلقان مذمومان فمثلا الكرم ما بين الإسراف وبين البخل الشجاعة ما بين التهور وبين الجبن الجبن وهكذا كل خلق محمود وسط بين خلقين ذميمين اللي هما الإفراط والتفريط عشان كده انا بقول ان نتعامل مع الطفل على هذا المبدا عشان يطلع طفل سوي يبقى لا افراط ولا تفريط وسط اشجعه بعقل اشجعه او امدحه انت ولد طيب ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك كفايه طيب مؤدب محترم بلاش المبالغه والتهويل وبلاش ان انا اقول احسن من فلان واحسن من فلان لا لا لا لا لا الرسول قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم فهقول نعم الولد فلان لو كان يعمل كذا وكذا يعمل كذا وكذا تشجيع لكن تشجيع محدود اثنين الحقيقة لا الوهم مش عارف ماله الزمان ده اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا الله اللهم أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين قصدي الدعاء بإصلاح الزمان بإصلاح الوقت بإصلاح دنيانا التي نعيشها آه الناس كتير جدا إلا من رحم الله عايشين وهم كبير معيشين نفسهم في الوهم ومعيشين الناس في الوهم كنا في موضوع الزواج قلنا ابتعد عن هلاوس الواقع الافتراضي يا جماعة اسمحوا لي وأنا أخوكم الصغير وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في النصح أحذركم وهم النت النت الإنترنت الإنترنت زي ما قلنا كده أنه آه، وسيلة إعلامية لقيطة ليس له أب مصادره غير م- معلومة مجهولة آه، أعداد كل اللي عليه بأسماء مستعارة بأسماء وهمية كل الأخبار اللي موجودة عليه معظمها كذب وإشاعات و كل ال- التعاملات بين الاشخاص اللي عليه محدش محدش عارف مين بيعامل مين بيعامل ازاي بيقول ايه مش واقع ده اللي نقدر نسميه فعلا ده الوهم اوعى تنقل الوهم ده لبيتك انك انت تعيش مع اهلك في وهم غير حقيقي عيش زوجتك واولادك واقع يعني يبقى وجودك في البيت محسوس عارف زي ما بقول كده آه، لما كثرت في هذه الايام ال- آه، الشائعات عمونا الشيخ عمرو الله يرحمه رحمه واسعه آه، بيقول لي دلوقتي ان الولد ابنه في سنه اولى ابتدائي وخايف يروح المدرسه ليه قالوا لهم قالوا للاولاد الفصل اللي جنبيكوا فيه بنت ميته لو انا هعمل ايه هاخد الواد من ايده واروح اقول له فين يا ابني الفصل اللي فيه بنت ميته فين هو تعالى يا ابني والواد يصرخ ويصوت ويعمل- ما- انت انت بتصرخ ليه انا معاك ما تخافش تعال اتفضل واروح وادخل الفصل واولي واوري الولد الفصل اهو في- مفيش حد ميت مفيش اي حاجه انت خايف ليه خايف زعلان ليه وزي كده الولد هيتفلفت من ايده ويفلفص ويرقد في الارض ويقول لا مش هدخل انا معاك ما تخافش انا معاك ما تخافش ويكون معايا فراش ومعايا ابله ومعايا مفيش مانع امه ون- ن- بحيث ان انا احل مشكله الوهم اللي عايشه فيه المدرسه كلها ان المدرسه كلها خايفه ان نفس الشيء برضه قالوا لنا مش عارف فين ده في هناك م- متطرفين قالوا عليهم ايه بلطجيه بيخطفوا مش عارف العيال مش عايزين يروحوا المدرسه ده في بلطجيه نروح ن- مفيش لا بلطجيه ولا في حاجه هو ده الوهم اللي بنقول ايه ان الامه عايشه فيه النهارده على التوك شو مش عارف ايه بيقولوا ايه في التلفزيون في قناه مش عارف ايه بيقولوا مش عارف على النت في موقع ايه بي في الجورنال مش عارف جريده ايه بتقول ايه سيبك من الكلام ده كله تعالى نعيش الواقع انا وانت واولادي هو المدرسه مش بعيده علينا ما تيجي نروح هغيب من الشغل يوم هاخد نص يوم هتاخر ساعتين وحل مشكله ه- هو ده بقى اياك والوهم اوعى تعيش زوجتك الوهم او تعيش انت الوهم او تربي ابنك على الحياة في الاوهام حقائق وده يكون ازاي ان لما اقول هجيب يبقى اجيب هعمل يبقى اعمل لما ابني يطلب حاجة بمنتهى الصراحة والوضوح لا لا ليه عشان كذا وكذا وكذا وكذا لا ليه هي كده لا وخلاص مش هعمل يبقى في الحالة دي زي ما بقول لك كده انك تعيش زوجتك الحقيقة وتعيش ابنك الحقيقة والبيت يعيش الحقائق لا يلتفت عنها ولا يرضى بالاوهام ان انفي الشائعات بيقولوا مش عارف ايه طب تعال نشوف اللي بيقولوا عليه ده كلام فارغ معلش ما كانش ليا ان انا اتكلم في القضيه دي لكن اللي, اللي بيقولوا ان في في في السعوديه بيعملوا مظاهرات اليومين دول عشان بيقولوا في في السعوديه 700 واحد آه، مسجونين بغير محاكمه بقالهم سبع سنوات لما كلمنا الناس هناك قال فين دول هاتوا اسمائهم ال 700 واحنا نشوف حالتهم ايه ده متهم عشان واخد من الكفيل 600 الف ريال وده متهم عشان كذا وده متهم عشان كذا مين اللي مسجون بدون تحقيق سبع سنين الكلام ده لا يحدث لكن النت عايش الناس وهم ان في حاجه زي كده قد تكون في حاجه زي كده لافراد معدودين لهم قضايا سياسيه او غيره آه، آه، برضه تتحل بالطرق السليمه لكن المشكله الكبيره ان يعيش الناس وهم ال ال الزعامه والمسؤوليه وال... وانه هيحل وانه هيعمل وانه هيسوي وانه يقدر خليك واقعي ونعيش الواقع بواقعيه عشان كده انا دايما بفضل الله عز وجل من 20 30 سنه وانا بقول الجمله دي ان دعوتنا واقعيه جدا تعيش الواقع بواقعيه هو ده الدين الدين مش انه يعيشني وهم او يعيشني امال عريضه اصحاب الاماني خلف السور في جهنم عياذا بالله وانما زي ما قلت لك كده بواقعيه نعيش ديننا بواقع فعشان كده عايز اعيش ابني واقع شوف يا ابني ابوك مرتبه 600 جنيه في الشهر تعالى يا ابني نحطهم كده قدامنا انا وانت وامك قول يا حاجه ها نحط كام للعيش وكام للفول وكام للحمه وكام للمواصلات تدوني انا كام في الاخر بقى اجره على تربيتكم خلينا نعيش واقع وفي ساعتها ابني هيقدر ظروفي وما يطلبش اكتر من كده لما اجيب له حذاء ب 2 جنيه ونص ولا 3 جنيه ما يقوليش هات لي من ابو 60 ليه لانه عارف ان ميزانيه الاحذيه عندنا 12 جنيه واحنا عندنا 6 في 2 ب 12 انا بحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور